الابن والروح القدس الاله الواحد امين نبتدي بنعمة ربنا اول لا والمرة دي هناخد عشرة لا مرة واحدة عشرة لا هتلاقوهم في رومية تمانية ختام رومية تمانية حد من المفسرين سماها سيمفونية بولس لأنه بيقولها بمزاج قوي رومية 8 آخر عدد يقول إيه أنا هقراها بس الآية وبعد كده نرجع نشوف اللي قبلها ونفهم بقى محتواها لأنها آية غنية جميلة وممتعة ودي وعود يا جماعة النهاردة هنبتدي بالوعود عشان نفتح النفس شوية يقول فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا أمور مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع أراها تاني فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ملائكة ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا أمور مستقبل ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا رمية 8 ده يعني من أجمل إصحاحات بولس الرسول المية بولس كتب 100 إصحاح في 14 رسالة كتير من المفسرين أو الآباء بيعشقوا الإصحاح ده الإصحاح ده حط فيه فلسفة الخلاص كله أو قصة المسيح مع الإنسان ابتدى إزاي؟ ابتدى الأول بسبع إصحاحات يحكي المشكلة روميا دي أصلها فلسفة أكتر رسالة فيها فلسفة فلسفة مسيحية مش فلسفة يعني حاجة فبيقول الإنسان ضايع الإنسان تايه الإنسان مليان غلط مليان فساد واليهود بعد ما عرفوا ربنا عاوز ايه ما عرفوش يعملوه فما بقوش احسن حالا من اللي ما عرفوش فاللي عارف ربنا واللي مش عارف ربنا كله ضايع فما فيش حل عند الانسان ينقذ نفسه كان لازم ربنا ينقذ الانسان بنفسه فلازم المسيح يتجسد ويفدي البشريه واللي يقول انا ابن ابونا ابراهيم ابونا ابراهيم مش هينفعه لمجرد انه ابن ابونا ابراهيم ابونا ابراهيم اللي نفعه انه صدق في ربنا وحط اتكاله على ربنا وقال له انت يا ربنا شيل الشيله انا مش هعرف اعمل حاجه اللي يعمل كده زي ابونا ابراهيم هيدخل على الخلاص وقال اصل الحكايه ابتدت بادم ادم دخل الموت فلازم يجي اصل جديد للبشريه يطلع الموت ويدخل الحياه اللي هو المسيح سماه آدم الجديد أو آدم التاني وقال كل ده ربنا بعد ما عمله لنا الفداء ده اداه لنا في المعمودية قال سر تتولدوا من جديد فتبقوا مش بني آدمين تبقوا مسيحيين مسيحي مش بني آدم المسيحي ابن لله ما بقاش بني آدم لأن آدم بيجيب له الموت بقى تبع المسيح اللي هيديله الحياة قال إنما الخناقة هتستمر جواك بين أصلك القديم وأصلك الجديد بين آدم اللي فيك والمسيح اللي فيك وفي رمية 8 قال خلي كفة المسيح هي اللي تكسب لما تعيش بروح المسيح اللي فيك أنا قلتها بسرعة أوي بس أنتوا وصلتوا للمعنى ولا لأ؟ أقولها تاني في الأول في أول ثلاث إصحاحات قال العالم كله محكوم عليه بالإعدام الكل متهم الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله ليس من يعمل صالحا ليس ولا واحد الكتاب أغلق على الكل لازم المسيح هو اللي يشيل الشيل هو اللي يخلص الدنيا وإن كنت يا يهود بتقول أبونا إبراهيم أبونا إبراهيم مش هينفعكم إلا لو عملتوا اللي عمله ومشيتوا زي ما مشي صدق في ربنا تكل على ربنا حط ثقته في ربنا فربنا خلاه صاحبه انتوا ولاد ادم لازم تسيبكم من حكايه ادم دي وتتنقلوا تبقوا ولاد الله زي المسيح بالمسيح ودي محتاجة معمودية إنما بعد المعمودية هتفضل الخناقة جواك بين آدم اللي جواك وأنت لسه إنسان وبين المسيح اللي دخل حياتك بالمعمودية والميرون في رمية 8 بقى يقول إيه عاوز تدخل السماء وتكمل المشوار لآخره عيش بالمسيح اللي فيك مش بآدم اللي فيك تعملها إزاي دي بالروح القدس لأن روح القدس هو روح المسيح وبقى جواك فلو عشت بالروح تقدر تقاوم كل ما هو آدمي فيك كل ما هو جسداني فيك كل الحاجات اللي بتشدك لتحت انت شد نفسك لفوق لأن الروح القدس عمال يشدك لفوق هقرا بس الجزء الأخير من رومية 8 لأنه جزء جميل من أول عدد 26 رومية 8 26 عشان نشوف السيمفونية دخلت ازاي في الآخر وصل للتسبيحة دي ازاي دي تعتبر تسبيحة الجزء الأخراني ده اللي هنوصل له اللهات اللهات دي ده واحد فرحان بربنا جدا بيقول ما في حاجة في الدنيا ولا حتى بره الدنيا تقدر توقف حب المسيح وتقدر تعطل اللي المسيح عاوزه فعدد 26 يقول ايه كذلك الروح الروح القدس ايضا يعين ضعفاتنا لاننا لسنا نعلم ما نصلي لاجله كما ينبغي شوف قد ايه الانسان ضعيف وعاجز الواحد فينا ما بيعرفش يصلي مهما قريت اجبيه ومقصلمضيه الصلاه عشان تطلع من قلبك لا مش عارف يقول ايه مش عارف يطلع الصلوات اللي بتاعت القديسين دي قال معلش ما الروح القدس حتى بدي ينطقك يعين ضعفاتنا حتى في الصلاة يعني يوم ما تصلي صلوة عدلة تأكد انك مش انت اللي صليت ده الروح القدس بس ايه حط كلام حلو على لسانك حط افكار جميلة في الصلاة في دماغك انما انت كإنسان افقر واضعف من ان تخاطب الله تعرفش تعملها الروح نفسه يعين ضعفاتنا لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي ولكن الروح نفسه روح المسيح يشفع فينا بأنات لا ينطق بها لا ينطق بها يعني إيه يعني مثلا تيجي مرة إيه افرض أنت بتصلي كده واحد سمع صلاتك يا سلام صلاتك حلوة أوي قولها لي تاني كده تعرفش تقولها ليه ما تعرفش تقولها لأنه لا ينطق به طب ما أنت لسه قايل لا معلش لما كنت في حالة الروح محصور بالروح كان الروح القدس هو اللي بيصلي كان بيطلع الكلام لوحده كان بيطلع كلام حلو وكان طالع من قلبك بره الصلاة تيجي تقول نفس الكلام ما تعرفش تقوله ليه لأن الحكاية روحية الحكاية مش مجرد كلام ما احنا عندنا صلوات كتيرة مكتوبة في الأصل قيلت بالروح القدس إنما ما كنتش أنت في حالة روحية يطلع الكلام جاف جدا وملوش طعم ولكن الذي يفحص القلوب الروح القدس بقى بيعمل ايه شايف قلبك وشغال عليه يعلم ما هو اهتمام الروح يعني هو الروح القدس فهمك فانت بالذات فلان الفلاني مشكلتك اللي معطلاك شوية أنانية انت تلاقيك مش دريان حتى بالحكاية دي لكن الروح فاهم الروح القدس ده طبيب شافي وجواك مش براك ففاحص للقلب فعارف خبايا انت نفسك مش دريان بيها مش عارف ايه اللي معطلك دي ذات دي ولا صغر نفس ولا شهوات الدنيا ولا الفلوس ولا ايه بالظبط يعني اللي هيضيعني ده يعلم ما هو اهتمام الروح لانه بحسب مشيئة الله يشفع في القديسين يعني ايه يعني ربنا حسب خطته حاطط روحه فينا عشان هو اللي يصلي بدلنا هو اللي حركنا للصلاة هو اللي خلينا نطلب المفيد اللي احنا مش عارفين ايه اللي يفيدنا ونحن نعلم ان كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده كل الاشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله هذا كله وعود كله كلام مفرح جدا قال مفيش حاجة بتحصل في حياتك أبدا إلا ليك مهما شفتها شفتها غامقة قوي شفتها متعبة قوي شفتها قاسية قوي كل الأشياء كل مش بعض ولا أكثر كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله الحمد لله كلكم بتحبوا ربنا وإلا ما كنتوش جيتوا فأنتوا بتحبوا ربنا أيا كان درجة الحب إذا القاعدة دي تسري علينا كلنا حاجة مريحة جدا كل الأشياء تعمل معا للخير تعمل معا يعني الحاجات اللي براك اللي بتتحرك لوحدها ظروف الدنيا والمجتمع والبيوت والمشاكل والشغل والاضطهادات وال... كل ده ليك للذين يحبون الله الذين هم مدعوون حسب قصده اوعى تفتكر ان انت جيت للمسيح كده غلطة مثلا لا ده قاصد انت لما اتولدت كان قاصد ولما اتعمدت كان قاصد ولما حبيت ربنا كان قاصد ولما اتخدمت في الكنيسة كان قاصد ولما قلبك حن ورق وابتديت تقرب من ربنا كل ده شغل ربنا انت فاكر ده شغلك ده هو اللي بيرسم عليك من قبل ما تتولد مدعوون حسب قصده يعني الحكاية كلها ربنا في ربنا الفضل كله لربنا لأن الذين سبق فعرفهم هتقول طب ما هو يمكن كده فيها خيار وفقوس طب انا اشمعنى انا يعني اللي حبيت ربنا وقربت منه طب ما غيري ما خدش نفس الميزه دي والنعمه دي بص ما تفتكرهاش انك يعني احسن من غيرك لا هو ربنا اصله ارى الايام فلقاك هيزقك تتزق في ناس ربنا يزقها ما بتتزقش فانت بيجي منك هو سبق وعرف رد فعلك للزن والزق والظروف اللي هيعملها عشان يجيبك فبناء على سابق علمه الخلفية دي الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم قال ايه قال في باله بقى احنا ما نعرفش قال يمكن حبايبه بقى الملائكة قال لهم فلان ده نعمله مختار مسيحي ابونا ابراهيم ده يبقى صاحبي ابونا ابراهيم طب اشمعنى ما كان في كذا الف في الزمن ده لا لا ده اكتر واحد هقول له يقول لي حاضر طب انت عرفت منين انه يمكن ابونا ابراهيم ما اتولدش لسه اه معلش بس انا سبقت الايام وشفت رد فعله خلي بالكم المعنى عشان ما حدش ايه يقول ربنا ظلم ناس بقى لا ما ظلمش حد ده هو ربنا قاري الزمن بس قاري الايام فبسابق المعرفه خصص وعين واختار هؤلاء دعاهم لما جه يومك بقى دعاك والذين دعاهم هؤلاء بررهم يعني احنا مدعوين طيب نعمل يا رب احنا كلنا فساد كلنا شر مفيناش حاجة عدلة قال سيبوها لنا دي انا افديكم وابرركم بدمي وبروحي ادفع الثمن اللي عليكم واحط روحي فيكم عشان تبقوا ابرار الذين دعاهم هؤلاء بررهم والذين بررهم هؤلاء مجدهم قال لهم ايه بقى تورثوا معايا السما بقى تقعدوا معايا تتمجدوا معايا ده كتير قوي يا رب احنا من الاول كده ما عملناش حاجه غير زقتنا تزقنا يعني معلش ما هو ده مش اكتر من كده فماذا نقول عارفين ماذا نقول يعني كأن واحد بيقول انا مش عارف اقول ايه لربنا مش عارف اشكره ازاي يعني انا متعجب من كرمه من رحمته انا مش عارف اقول له ايه دعانا وبررنا وهيمجدنا وسبق وعرفنا وعيننا من الاول من قبل ما نتولد ماذا نقول لهذا يعني ايه الكلام اللي ممكن نقوله لربنا ردا على هذا العطاء والكرم زي في القداس لما نقول ليس شيء من النطق يستطيع ان يحد او يحد لجة محبتك للبشر مفيش كلام يعبر عن اللي ربنا بيعمله معانا إن كان الله معنا ملخص الكلام إيه ربنا معاك ربنا في صفك ربنا عاوزك فمن علينا لو كان ربنا معاك طب إيه اللي ممكن يحصل يعني بشر والبشر دول يجوا إيه جنب ربنا شياطين والشياطين دول يطلعوا إيه في ربنا مشاكل وهي المشاكل دي مش معدتش على ربنا أحداث ظروف ضعفات ما هو كل ده تحت إيده فإن كان الله معنا فمن علينا الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين حطوا دي بقى بشكل حرفي عليكم يعني كلكم ربنا أغلبكم ربنا فرحكم بأولادكم أغلى حاجة عند الإنسان ولاده طيب أنت ممكن تقدم ابنك فدية تقدمه لمين يعني يعني مين أغلى عندك من ابنك إن كان الله لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين طب ما هو ده الابن المحبوب ده الكتاب كله عمال يقول هذا هو ابن الحبيب هو ده المحبوب طيب ده بالذات قدم ذبيحة من أجل البشر ده يبقى البشر غاليين جدا تبقى الحكاية كبيرة أوي كان لم يشفق ع... الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء ودايما هنا أنا أفتكر السؤال اللي يقول إيه تفتكروا السماء أغلى ولا دم الابن أغلى طبعا دم الابن ليه السماء دي كن فيكون يعني السماء بالنسبة لربنا ايه كن فيكون زي ما اقول لك ايه المشروع اللي انت عملته ده اغلى ولا ابنك تقول لي مشروع ايه ده لما يكون مليون مشروع يجيش حاجة في ابني مش كده فهنا معلمنا بولس بيقول اللي قدم المسيح ذبيحة تفتكروا السماء غالي عليكم تفتكروا الأمان في الدنيا كتير عليكم تفتكروا النجاح توفيق البركة حاجات كتير عليكم ده خلاص قدم ابنه حط ابنه في كفة وحط أي حاجة تاني في كفة تاني طبعا الذي لم يشفق على ابنه كيف لا يهبنا معه كل شيء يعني يبقى السما مش غالية مهما كان السما جميلة قوي والأبدية دي حاجة كبيرة قوي بس ما تجيش حاجة جنب اللي حصل خلاص جنب تجسد المسيح وفداء الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء طلع له واحد بقى إيه من أصحاب القلق اللي عندهم دايما خوف من الدينونة دي حاجة كويسة الواحد يكون خايف من خطاياه من عمايله من صفحته السوداء فيقول له طب استنى يا يا عم بولس أنا علي شكاية شكاية يعني تهم شكوى فأنا لو هقف قدام ربنا هلاقي صفحة سوابق وتهم مستنياني لأن أنا إنسان خاطي مليان خطايا قال لي طب استنى بس من سيشتكي على مختار الله مين اللي هياخد الحكم مين اللي هيقضي ان التهم دي تكفي لتأبيده في جهنم او لهلاك ابدي مين اللي هياخد القرار مين اللي هي... مين القاضي في الموضوع من سيشتكي على مختار الله الله هو الذي يبرر يعني المسيح له المجد اللي بيحبنا والآب السماوي اللي قدم ابنه فداء لينا هو ده القاضي بعد ما قدم ابنه يفديك تفتكر يحكم عليك بالإعدام طب كان قدم ابنه ليه الله هو الذي يبرر يعني ايه يعني البر او البراءة ده حكم الله فإذا كان عندك صفيحة صحيفة من التهم والشكاوى عليك شكاية انك مجرم ومتهم وتستاهل العقاب انما اطمن اللي فداك هو القاضي بمعنى انه عاوز يطلعك براءة بأي تمن بدليل انه مات بدالك فانت ليه تفضل خايف من الدينونة الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا كل مع كل شيء من سيشتكي على مختار الله أنا قلتها قبل كده بس بحب أقولها تاني تصوروا معايا تصور ساذج شوي انك عندك قضية خسرانة هتروح فيها بعد الشر وبعدين عرفت الدايرة والقاضي حقاني قوي ماشي وبعدين على غير المسموح به القاضي ده عنده مكتب محاماة دي مش موجودة ومش مفروض تبقى موجودة طبعا فانت رحت للمكتب ده وقلت له يا سعادة المستشار سعادة القاضي سعادة المحامي ما هو المحامي هو القاضي تاخد قضيتي هو اللي هيحكم فيها بس دلوقتي هيشتغل ايه فاهمني هيشتغل محامي ها خدت وديت معاه قال لك خلاص سيب لي القضية بدل خد القضية كمحامي تبقى داخل على الدايرة خايف ولا مطمن ليه القاضي اللي قاعد هيحكم هو المحامي بتاعك فاهمني ازاي ولا مش مش واصلة فده اللي هو المحامي ما خلاص ما هو اللي هيقول القرار المحامي شغلته يبرئ الموكل شغلته كده فاهمين ازاي فهو النهارده القاضي بتاعنا هو المحامي بتاعنا والمحامي بتاعنا مش بس محامي بتاعنا وعننا ده رضي يبقى متهم خلي بالكم المسيح خد الثلاث ادوار المسيح خد دور المتهم عشان اطلع انا من القفص وقف موقف المحامي عشان يدافع عني وبعدين هيقعد على كرسي القضاء عشان يحكم حط في بطنك بطيخه صيفي يعني ايه فاهمين معنى اللي عاوز يوصله بولس ده الحكايه تطمن الحكايه تطمن ليه مش لانك كويس ولا لان التهم اللي عليك ظلم لا لبساك لبساك والتهم تضيع والحكاية ملهاش حل إنما اللي يطمن في الموضوع إن القاضي بيحب المتهم جدا فرضي يبقى متهم وهيشتغل له محامي وفي الآخر خالص هيقعد على كرسي القضاء فهو بيقولها ببساطة من سيشتكي على مختار الله سيشتكي هنا دي لغة القضاء على فكرة يعني مين بقى اللي هيقف يقول ده فلان عمل وعمل وعمل وعمل يقولوا اللي يقولوه إنما مين اللي هياخد الحكم الله هو الذي يبرر من هو الذي يدين مين اللي في ايده الدينونة المسيح مش هو الديان المسيح هو الديان من هو المسيح هو الذي مات فاهمين الفكرة يعني المسيح الديان هو نفسه اللي مات عشان يبرر المديون او يبرر المتهم من هو الذي يدين المسيح الذي هو الذي مات بل بالحري قام أيضا الذي هو أيضا عن يمين الله الذي أيضا يشفع فينا يبقى المسيح الديان هو اللي مات كمتهم وهو الآن يشفع فينا كمحامي في الآخر يبقى هو الديان يا سلام دي حاجة حلوة أوي حاجة تطمن أوي فاهمين إزاي إذا كان القاضي بتاعي مات بدالي دخل القفص عشان أطلع وشغال طول الوقت ده بيحامي عني يشفع فينا وفي الآخر هو الذي يدين يبقى الطبيعي إن إحنا نكسب القضية واضحة الفكرة؟ طبيعي نكسب القضية من هنا تتقلب النغمة بقى إيه؟ أعلى ما يمكن فرايحي يعني الفولت يعلى بقى عند بولس من فرحته بقصة الخلاص من فرحته باللي عمله المسيح للبشرية عاوز ينقل لنا بقى الفرحة بتاعت يعني إيه المسيح خلصنا فيقول من سيفصلنا عن محبة المسيح إيه ممكن يقف بيننا وبين محبة المسيح ده المسيح تخطى كل الحواجز كان إله في السماء وإحنا على الأرض شوية بشر بقى إنسان ونزل لنا في الدنيا كان العائق إنه يموت مات كان العائق إنه يقوم قام كان العائق علينا تهم قد كده قال عقوبتها إيه إعدام خد الإعدام فايه وقف يعني في سكته من سيفصلنا عن محبة المسيح الشدة المسيح دخل الشدة الضيق دخل الضيق اضطهاد المسيح اضطهد اكتر من اي حد جوع جاع عطش عري اتعرى خطر تعرض للخطر طول حياته سيف دخل للسيف وفي المقابل كمان احنا بقينا نحبه فايه يقف بينا وبينه بقى الآية دي تمشي رايحة راجعة يعني ايه من محبة المسيح لينا ومن محبتنا للمسيح مفيش حاجة وقفت تدفق محبة المسيح لينا مفيش حاجة وقفت حب المسيح للبشرية لا عند البشر ولا قسوة البشر ولا الذل اللي شاف ولا الغلب اللي, اللي اتبهدله كل ده ما وقفش محبته النهارده احنا بنحبه بقى كرد فعل نحبه لأنه هو أحبنا أولا بنقول له نفس الكلام بنقول له ايه يقف قصادك قصادنا تدخلنا في شدة هنقول بنحبك تدخلنا في ضيق هنقول بنحبك عري خطر سيف هنفضل نحبك حتى لو متنا من أجلك كل النهار يعني لو ذبحونا كل يوم برضه هنفضل نحبك كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار يعني دلوقتي يا رب بقينا مستعدين نموت عنك نموت عشانك كل يوم قد حسبنا مثل غنم للذبح خلي بالكم ده كله رد فعل لأن المسيح سبق وذبح لأجلنا بقى عندنا استعداد بالحب إن احنا نموت عشانه كل يوم ولكننا في هذه جميعها يعني ايه في الشدة في الضيق في الاضطهاد في الجوع في العري في الخطر في السيف في كل الأوضاع رافعين راسنا مطمنين منتصرين في هذه جميعها يعظم انتصارنا بالذي أحبنا يعني هو اللي عمل كده هو صاحب الفضل هو ال- هو النصرة الحقيقية لأنه حبنا احنا كده منتصرين مش لأن احنا كويسين فإني متيقن يوصل بقى للكلمة دي ايه اللي ممكن يخوفك واحد يقول ايه انا بخاف من الموت الموت حبيبي يقف بينك وبين محبة ربنا ما يقفش هو ربنا الموت تبعه يعني تحت عينيه ولا بره حساباته طبعا على رأي واحد يقول لك الموت وال- والحياة زي صفحتين في كتابه قدام ربنا هنا الناس اللي عايشة على الأرض وهنا الناس اللي في السماء كله تبعه طيب ما في يبقى الموت مش هيفصلك عن المسيح طيب الحياة بكل ما فيها من مشاكل وإحباطات تبعه تبعه طبعا يبقى مش هتتفصل طيب الشياطين الملائكة هنا مقصود بيهم الملائكة اللي انحرف لأن الملائكة كويسين مش ضد خلاص ما يعني لكن في شياطين ملائكة يعني عندهم قدرات الملائكة ومنهم رؤساء شياطين وقوات شياطين كل دول عاوزين يبقوا ضد خلاصنا طب دول ايه يعني قدام ربنا يسوع ولا حاجة ما يقدروش طبعا يعملوا حاجة فبيقول لك بخاف من الشيطان قوي يضيعني لا ماشي بس لو الشيطان ما يقدرش يضيعك لو انت ماسك في ربنا لان ربنا اقوى من الشيطان ببساطه فما تخافش من الشيطان طيب الامور الحاضره في واحد يقول انا عندي مشاكل وامور حاضره واغراءات و- وتحديات خايف لا ما تخافش الامور الحاضره مش كفيله ابدا انها تضيعك طب خايف من بكره محدش عارف بكره مخبي ايه ولا بكره ما هو بكره برضه في ايد ربنا فهو حاطط كل الاحتمالات فاهمين ازاي عشان يقول ايه ولا حاجه ما هو موضوعنا لا ولا شياطين ولا امور حاضره ولا امور مستقبله ولا الموت ولا الحياه باشكالها ولا علو العلو والعمق البعض بيعتبرهم ايه الفلسفه ليه لان في الزمن ده كان في فلسفه يونانيه وكان في اراء وكان في اجتهادات وكان في اديان وكان في وثنيه وكان في يهود فطاحل وما زلنا لغاية النهاردة في عمق والعلو في معرفة في ناس بتتكلم كلام كبير قوي ولا حاجة كل ده ما يعطلش محبة المسيح ما يوقفش محبة المسيح ما يوقفش اللي عمله ربنا يسوع ولا خليقة أخرى سؤال ساعات يطلع كده من الشباب بقى اللي يتفرجوا على الأفلام الغريبة يقول لك طب افرض طلع فيه كائنات فضائية افرض طلع في ناس تانية عايشة في كواكب أخرى طب يبقى كده القصة باظت ليه باظت ليه؟ هو بولس من قبل ما يعرف إن يطلع لنا أفلام رعب قال ولا خليقة أخرى احتياطي ولا خليقة أخرى أيا كانت بقى الخلائق الأخرى ما في الأول وفي الآخر خلائق يعني أيا كان نوعها يعني مخلوقة يعني ربنا برضه هو الحكم هو المسيطر فولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ليه بيقول التي في المسيح يسوع ما هي محبة الله في العهد القديم ربنا هو هو لا محبة من الأول للآخر إنما لم نرى المحبة كما رأيناها في المسيح ما كناش فاهمين قد إيه ربنا بيحبنا إلا لما شفنا المسيح من الأول ربنا بيحبنا جدا بس جدا دي ما كانتش باينة كانت باينة بس انه طيب وبيحب الناس وبيخلق لهم دنيا جميلة ومسؤول عنهم ويطبطب على ابونا ابراهيم ويصاحب موسى ويسامح ويطول باله ويستخسر هلاك سدوم وعمورة ويستخسر هلاك يونا- آه، نينوى طيب وبيحب الناس بس مش للدرجة اللي اكتشفناها في المسيح يسوع لما شفنا المسيح له المجد انه جاي من السماء يموت بدلنا واحتمل كل الذل والعار والبهدلة والألم عرفنا ان محبة المسيح دي واسعة قوي وبالتالي مفيش حاجة تقدر تقف قصادها طبعا هيبقى واحد فيكم قلقان وانا بيسمع الكلام ده يقول لك الله ابونا لخبط النهارده ولا ايه؟ يعني كده الانسان ملوش دور بقى ولا ايه؟ لا استنوا هو الانسان دوره بسيط جدا ومحدود جدا لأن الإنسان بطبعه محدود ضعيف أنا وأنت ضعف ما نقدرش نروح السما برجلينا مش في إيدينا ما نقدرش ننظف نفسنا ما يا ما استنى علينا ربنا كذا ألف سنة عشان بس نفتم نفهم إن ما حدش فينا لا عارف يغير نفسه ولا عارف ينظف نفسه ولا عارف يروح السما برجليه فلازم الحل ربنا انت دورك بس تقبل الكلام ده وتسمع الكلام بعد كده يقول لك اتعمد حاضر خد الروح القدس حاضر توب على كل ما تغلط توب حاضر سهلة أوي روح اتناول عشان ألزق فيك حاضر صدق كل اللي بقوله حاضر حب الناس زي ما حبيتهم حاضر بس كده خلاص الكام حاضر دول هو ده دورك إنما الشيلة كلها شالها المسيح طبعا الشيلة على بعضها التهم دي مين ينزلها المسيح لو المجد مين يسقطها من حساباتك الأبدية دي كلها مين يحضرها المسيح لو المجد القصة كلها حب ربنا للبشر هراجع تاني الآية يريد تحفظوها إني متيقن كلمة اليقين دي شدة الإيمان يعني أنا متأكد إنه لا موت ولا حياة لو كل واحد فينا ربنا يديكوا الصحة والعمر جاله هاجس لحظة خايف من الموت أو دخل في مرض وابتدى شبح الموت يقرب منه افتكر الآية دي لا موت يقدر يفصلنا عن محبة المسيح زي ما المسيح معاك دلوقتي هتلاقيه أول واحد في استقبالك بعد ما تسيب الصفحة دي وتدخل في الصفحة دي مفيش حاجة تفصلك عنه لا موت ولا حياة ولا ملايك تقولش شياطين ولا رؤساء ولا قوات كل الكلام ده ما يقدروش عليك ابدا بكل قوى الشر اللي في الدنيا ولا امور حاضره ولا امور مستقبلة لو قلت طب بكره محدش عارف عارف او مش عارف كفايه ان ربنا عارف هو بدل عارف انت نام مرتاح ما يهمكش ولا علو ولا عمق فوق ولا تحت مش فارقه فوق السما تحت الارض كله جوه ربنا هو عارف بيعمل ايه ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا ده يرجعنا ليوحنا عشرة عشان أقول لكم نفس المعنى من كلمات المسيح له المجد يوحنا عشرة أنتوا عارفين ده الإصحاح المشهور بتاع إيه بتاع الراعي الصالح بصوا عدد 28 و 29 طبعا انتوا عارفين الاصحاح ده قد كده جميل وقد كده الكنيسه اللي بتعشقه وبتكرره في عشرات من القداسات من كتر عشق الكنيسه للنص ده لان الراعي يدي الفكره ليه ايه فرق قدرات الراعي عن قدرات الخروف فرق كبير جدا الخروف بطبعه خروف يعني ايه يعني لا يعرف يحمي نفسه ولا يعرف ياكل نفسه ولا يعرف طريقه ولا يعرف حاجه في عيشته هو المطلوب منه بس يمسك رجلين الرعي بس عشان يبقى خروف محترم لكن ما عدا ذلك هو مش مطلوب منه حاجة لأنه طبيعي أنه خروف عاجز والراعي فاهم كده إنما الفرق كبير قوي بين راعي وبين خروف فالمسيح لو المجد قال أنا راعي وراعي صالح فبعمل كل حاجة أنا اللي بنادي وأنا اللي بخرج من الحظيرة وأنا اللي بطلع للمية وانا اللي بقعد في الحته الخضراء وانا اللي برجع الحظيره تاني وانا اللي بعدهم وانا اللي بنام على الباب لحسن يجي جديد يعدي عليا الاول قبل ما يدخل واللي يجي حرامي انا قاعد له على الباب ما يقدرش يدخل فانا الكل في الكل انتوا يعني كخرفات خليك ورايا بس موضوع بسيط فهنا بقى اليهود طبعا ما بيعجبهمش الكلام ده ليه هو ده المشكله ان اليهود ديابه مش خرفان فمش قادرين يقبلوا المعنى مش عاوزين يمشوا عمياني كده فما كانش عاجبهم كلام ربنا يسوع فقال لهم ايه في عدد 25 اجابهم يسوع اني قلت لكم صدقوني يعني ما معناه انا قلت لكم الحكايه انا قلت لكم الحكايه وما فيها انا الراعي وانتوا الخرفات فانا مسؤول الراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف انا اللي هفدي وانا اللي هقوم بالشغلانه أني قلت لكم ولستم تؤمنون طب أعمل فيكم إيه ما أنتم مش راضيين تصدقوا الأعمال التي أنا أعملها باسم أبي هي تشهد لي أنا بعمل كل ما يثبت أني أنا والأب واحد عشان تصدقوا أني ابن الله تصدقوا أني إله حقيقي من إله حقيقي عشان تطمنوا أن أنا مسؤول عن فدائكم وخلاصكم ولكنكم لستم تؤمنون لأنكم لستم من خرافي فاهمين المشكلة فين؟ انتوا المشكلة مش راضيين تبقوا خرفان تمشوا ورايا هي دي مشكلة كل البشر على فكرة احنا نفرح لما نقول الرب راعية ما ده اعتراف انك انت ايه خروف بتقول له انت يا رب راعية يعني انا خروف ما عندناش مشكلة بيقولوا لنا كده ما عندناش مشكلة الرب ليه راعي اه مال خروف خروف بس ندخل حلو قوي وبعدين يقول لأنكم لستم من خرافي كما قلت لكم خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني مش طلب أكتر من كده تسمع صوتي وأنا عارفها كويس عارفها دي تفكركم إيه الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم هم دول خرفاني خرفاني دول إيه بيسمعوا الصوت يمشوا ورايا مش أكتر من كده وأنا أعطيها حياة أبدية ده التارجت بقى الذي لم يشفق على ابنه بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا مع كل شيء يعني هدخلهم الحياة الأبدية يعني أدخلهم أنا مسؤول عن دي بدل بيمشي ورايا لازم أدخله ولن تهلك إلى الأبد مسؤولية الراعي خلي بالكم حاجة بتطمن لن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي ما فيش حد لا ديب ولا حرام يقدر ياخدها من ايدي كلام مطمئن جدا يبقى ثقة بولس في محله لما يقول أني متيقن لا موت ولا حياة ولا أمور مستقبلة ولا حاضرة ولا علو ولا رؤساء تقدر تفصلنا لأن المسيح ادى الوعد بكده يعني ما حدش يقدر يخطفها من إيدي يعني ما حدش يقدر يفصلنا عن محبة المسيح أبي هو الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل فسر لنا ولا رؤساء ولا قوات ولا ملائكة بس كده هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبيه تلاحظوا قالها من يدي وبعد كده رجع قال بإيه من يد أبي عشان كده قال أنا والآب واحد عشان ما تتلخبطوش يعني إيه يعني أنا إيدي تملك القرار لو أنتوا شايفيني في نظركم كإنسان مش قادرين تصدقوا ما أنا والآب واحد في القدرة وفي القوة فلما بوعدكم ان ما حدش يقدر يخطفكم من ايدي هو نفس وعد الاب ان ما حدش يقدر يخطفكم من ايده فانا بس بقول لكم الوعد القديم انه الاب السماوي مسؤول عن خلاصكم وانا جيت اخلصكم فلن تهلك الى الابد بس خرافي تسمع صوتي وانا اعرفها فتتبعني وانا اعطيها حياه ابديه وعد مريح جدا ولن تهلك إلى الأبد ولا يستطيع أحد أن يخطفها من يدي ولا يستطيع أحد أن يخطفها من يد أبي لأن أنا والآب واحد عارفين رد فعل اليهود كان إيه على العظمة دي كلها فتناول اليهود أيضا حجارة ليرجموه شوفوا بقى عشان كده بنقول الذين سبق فعرفهم سبق فعرفهم ده الكلام ده المفروض الناس تترمي على الأرض وتبوس رجلين المسيح لأنه مسؤول عن خلاصنا هو اللي بيعمل كل حاجة بما يكلفه من فداء وبهدلة وغلب بس هو مسؤول هو الراعي الصالح ومع هذا لأن هم مش خرفان في عند في كبرياء في رفض فرفعوا حجارة ليرجموه ومن طولة باله عشان نفسه يتحولوا من ذئاب إلى خرفان قال لهم أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي بسبب أي عمل منها ترجمونني يعني قال لهم قولوا لي حاجة وحشة بس عملتها في حقكم تستاهل الحجارة اللي اترفعت دي ايه اللي عملتكم فيكم ايه اللي عملته وحش جيت اعلمكم واشفي مرضاكم واطيب جراحاتكم وابشر المساكين فيكم وبفتح العميان اللي فيكم طب بترجموني على انهي واحدة في دول لانه راعي فاهمين الفكرة؟ قالوا له لا احنا بنرجمك لانك انت اصلك عملت نفسك ربنا ودخلنا في الحوار بعد النهارده. يبقى نفس اللي قاله بولس في رومية 8 هو ترجمة للي أعلنه المسيح في يوحنا 10 أختم بقى في حتة صغيرة أفسس 3 أفسس 3 دي برضو إيه كان الفولت عالي قوي عند بولس الرسول كان فرحان قوي بربنا مع إنه كان في السجن بس كان مبسوط قوي وهو يتأمل في قد ايه ربنا بيحبنا وقد ايه تكلف عشان يوصلنا السما باي طريقه ففي افسس ثلاثة هنبتدي من عدد ثمانية لي أنا أصغر جميع القديسين أعطيت هذه النعمة أن أبشر بين الأمم بغنى المسيح الذي لا يستقصى يعني إيه لا يستقصى يعني ما تعرفش تجيب آخره أبدا مش ممكن تعرف آخر محبة ربنا ولا تع- تتصور قد إيه ربنا كريم وغني في عطاياه فقال لهم انا ربنا اداني نعمه ان انا ابشر ابشر يعني اقول للناس خبر حلو اللي احنا بنحكيه ده هو البشاره هو ده موضوع الانجيل هو ده الخبر الحلو الخبر الحلو ان احنا خرفان وربنا راعي وان ربنا مسؤول يدخلنا السماء بس عليك تسمع الكلام وتقول حاضر تقع في السكه ما فيش حاجه شغلته بيقومك اه، تتوه شويه ايديتها عصايه يرجعك ما فيش حاجه انما تفضل خروف هو ده المطلوب ويفضل هو الراعي هو المسؤول مفيش حاجة تاني ممكن تعطل بقى فهنا بيقول ايه بغنى المسيح الذي لا يستقصى وأنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم منذ الدهور فالله في سر مكتوم في ربنا عارفين السر المكتوم دي بتفكرني بإيه لما يكون واحد بيحب واحد قوي وبعد كده يكتشف فيقول له كل ده كان في قلبك يعني مكتوم أيوة ربنا كان في قلبه حب بلا حدود لم يعلن إلا في المسيح يعني ربنا قدم حبه بأشكال كتير قوي بس ما كانش حد جايب آخره لكن لما جه المسيح له المجد لدرجة الدم والفداء لا طلع ربنا بيحبنا قوي فهنا بيقول أنير الجميع فيما هو شركة السر المكتوم فالله منذ الظهور من زمان خالق الجميع اللي خلقهم في المسيح يسوع بيسوع المسيح لكي يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماويات عارفين معناها إيه؟ يعني حتى الرؤساء والسلاطين الملائكة والشياطين ما كانوش عارفين حجم الإنسان عند ربنا ما كانوش عارفين قد إيه ربنا بيموت في الإنسان فيعرف الآن دلوقتي بعد ما شافوا المسيح بيفدي البشرية وده الإله القدوس بقوا عارفين مكانة الإنسان بقينا احنا في العهد الجديد الملائكة بيعملوا لنا 100 حساب والشياطين كمان مش لأن احنا حاجة لأن احنا المحبوبين الغاليين فتعظيم سلام آه، يعرف الآن عند الرؤساء والسلاطين في السماوات بواسطة الكنيسة بحكمة الله المتنوعة حسب قصد الظهور الذي صنعه في المسيح يسوع ربنا يعني ده البلان ده التارجت ده القصد من الأول اللي ما كانش حد فاهمه الذي به بالمسيح لنا جرأة أو جراءة وقدوم يعني بقينا ندخل على ربنا بجرأة طبعا دي تحسوها جدا في عبادة العهد القديم الجديد والعهد القديم في العهد القديم تلاقي ايه الاغتسال والفرائض والذبائح واخرها بس ايه تبص على القدس الأق- القدس من بعيد النهارده انت بتدخل تتناول جسد ربنا ودمه والهيكل مفتوح على اخره جراءة وقدوم بإيمان عن ثقة لذلك أطلب ألا تكلوا في شدائدي يعني إيه تسمعوا إن أنا بتضرب ولا بتهزق ولا بموت اوعوا تتهزوا ده كلام صغير هي بتاعت إيه لا شدة ولا ضيق ولا جوع ولا عري تقدر أن تفصلنا فقال لهم خليكوا في المفيد لا تكلوا في شدائدي هم سامعين إن هو في أفسس في روما مسجون وهيموت هيتقتل قال لهم سيب الكلام ده ما ما يهزكوش لا تكلوا يعني لا تضطربوا بسبب شدائدي لأجلكم التي هي مجدكم بسبب هذا أحني ركبتي لدى أبا ربنا يسوع المسيح قال أنا في السجن بعمل مطانية أحني ركبتي دي يعني بسجد ليه؟ هو مش عارف يروح لهم أفسس دلوقتي يوعظ ويكلمهم عن قد إيه ربنا بيحبهم فقال لهم اللي مش عارف أقوله لأني في مسجون هوصله لكم عن طريق الصلاة هخلي ربنا يقوله لكم في قلبكم لأن أنا مش طايلكم فأحني ركبتي لدى أبا ربنا يسوع المسيح الذي منه تسمى كل عشيرة في السماوات وعلى الأرض يعني هو مالك الكون كله فيقدر يوصل لكم بقى بطريقته كي يعطيكم بحسب غ- بحسب غنى مجده أن تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن فاكرين البداية كانت إيه؟ الروح القدس هو اللي يشرح لك وهو اللي يعلمك تصلي هو اللي يقويك هو اللي يمشيك وهو اللي يسوقك وهو اللي مسؤول عن خلاصك ليحل المسيح بالإيمان في قلوبكم وأنتم متأصلون ومتأسسون في المحبة حتى تستطيعوا أن تدركوا مع جميع القديسين ما هو العرض والطول والعمق والعلو عرض ايه وطول ايه هندرك ايه مع جميع القديسين هتبان ايه وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة اتاري ايه قال لهم انا مش عارف اعبر عن محبة المسيح والكلام مش مهما قلت هيعجز وانا دلوقتي في سجن وانتوا في بلاد بعيدة فانا بصلي ان ربنا ينوركم ويكشف لكم قد ايه بيحبكم عشان تدوقوا اللي داقوه القديسين يبقى اللي بيعمل قديس هو ايه هو ادراكه بكم احبه المسيح اللي يفرق يفرقنا عن القديسين ايه احنا واخدين اللي واخدين القديسين كانوا بيتناولوا بنتناول تعمدوا تعمدنا خدوا الروح القدس خدناه طب امال ليه مش باين علينا قداسه هم ادركوا كم يحبهم المسيح فالدنيا صغرت والموت بقى لذيذ والمشاكل بقت حلوة وبقى كلهم شعارهم لا موت ولا حياة ولا أمور مستقبلة ولا حاضرة فقد أن تفصلنا عن محبة المسيح بقى الشغل الشاغل نسمع صوته ونتبعه ده فرقنا عن القديسين فبيقول أنا بصلي لكم عشان تتأصلوا وتتأسسوا في المحبة وتدركوا مع جميع القديسين ما هو الطول والعرض والعمق والعلو كأنه بيرسم صليبة فتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة يعني حاجة ما تقدرش تجمعها ما تقدرش تلمها ما تقدرش حتى تعبر عنها يعني تدوقها بس تيجي تعبر عنها تعرفش كلام أفقر من إنه يقول زي ما تاكل أكل حلو قوي مش معقولة بس تيجي تشرح تشرح تقول إيه يعني أنت مش عارف تشرح لازم اللي قدامك يدوق عشان يقول فعلا الأكل حلو لكن هي الكلام هنا الأكل ده ما يتشرحش ده يتدق عشان كده قال ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب فهنا بيقول أنا بصلي لكم عشان تذوقوا تعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة لكي تمتلئوا إلى كل ملء الله يعني ساعتها بقى إيه هتبقوا دخلتوا جوه ربنا وعمالين تاخدوا من ربنا وتغرفوا من ربنا وتشبعوا من ربنا وتسبحوا كده في عالم من الروحيات والسعادة القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا كل ده ماشي مع رومية 8 ليه نفس النغمة المتحمسة دي ماذا نقول لهذا يعني مش عارفين نقول له ايه أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر انت كل اللي بتطلبه ايه نجاح عيالك يا عمي ده انت مش واخد بالك ده موضوع كبير قوي بتطلب شوية صحة يطول عمرك شوية ربنا يديك العمر بس في موضوع أهم كبير قوي خايف من المشاكل والقضايا والهموم والفلوس وال... ده في حاجات أكبر من كده كتير قوي مستنياك أنت لو فهمت قد إيه المسيح بيحبك هتلاقي نفسك بتتكلم في حاجات يعني مالكش حق تتكلم فيها هذه كلها تزاد لكم دي على البيع خالص دي ضيعش وقتك فيها القادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا له المجد خلي بالكم احنا خدنا الطريقة دي من بولس حكاية ان احنا نمجد ربنا هنا وهو بيشرح وبيوعظ نقلها صلاة عارفين في بعض القديسين كانوا كده وفي ناس معاصرين دلوقتي ربنا يحميهم ساعات وهو بيوعظ يكلم ربنا من كتر انفعاله بنعمة ربنا ينقل على كلام ربنا يقول له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع إلى جميع أجيال ظهر الدهور أمين نعمة الله الآب تحل على أرواحكم أمين